الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلا زلنا مع هذه الخاطرة التي سطرها قلم ابن الجوزي رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن علو الهمة وأن صاحبها في عذاب دائم بسبب أنه يريد أن يصل إلى المعالي ولكن الآلة ضعفت فلا يقوى على الوصول إلى هذا المقام الرفيع فسطر خاطرة يخفف فيها من هذا الألم الذي يشعر به كل صاحب همة وأنه يدعوه إلى أن يترفق بنفسه وكل امرئ أدرى بنفسه من غيره لأن همم الناس تتفاوت أهدافهم تتفاوت ظروفهم الاجتماعية نفسها تتفاوت في إنسان إذا قيل له يا فاشل تكون بوابة النجاح بالنسبة له هي عنده همة حذاء لا يقبل أن يقال أن يقول إنسان له يا فاشل فقد يكون هذا هو مفتاح النجاح بالنسبة له رجل آخر إذا قيل له يا فاشل خارت قواه وفقد الثقة في نفسه فهذا بخلاف هذا يعني كل إنسان تحيط به مجموعة من الأحوال إما ترقيه وإما تنزل به فعصب هذه الخاطرة هو الكلام عن الرفق وأن يترفق المرء بنفسه شيئا فشيئا يعني مثلا قيام الليل قيام الليل هو أفضل صلاة بعد الفريضة وكان قتادة يقول قلما يقوم الليل منافق والذين يستمتعون بالخلوة لا يستمتعون بها إلا وحدهم وفي قيام الليل آه القيام له متعة لكن دائما الشيطان يثبط الإنسان أنت تشتغل طول النهار وبعدين مطلوب منك الساعة 8 الصبح تكون في الشغل وإن لبدنك عليك حقا ويخذله عن أن يقوم الليل ودي طبيعة الشيطان كما قال الله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا يبتدي يمنيه ويغريه لحد ما يسقط في الهوة فيتبرأ منه فهذا الحاجز أنا ممكن أقوم الليل بركعتين فقط يعني احنا مثلا في رمضان اهو تعودنا او تعود من اتى في هذا المسجد وغيره ممن ايه يصلون بجزء في في الليل ثمان ركعات والوتر ما الذي يمنعك ان تستمر على هذه الثماني بالوتر فتحافظ على العدد وتقلل في القراءه يعني حتى لو قرات في كل ركعه بايتين بس تثبت العدد والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل حتى لو أنت قليت عن هذا خدت ركعتين فقط ثبتهم فاستمرار وديمومة العمل أحب إلى الله عز وجل من أن الإنسان يصل إلى سقف العمل وبعدين يهبط شوية شوية وبعدين يطلع فوق وينزل تحت لا فحافظ على ال ال ال ال 11 ركعة وقلل القراءة انت بقى على حسب زيادة الإيمان ونقصانه وراحتك ممكن يجي في يوم من الأيام تخلي كل ركعة مثلا ربع وربعين على حسب ن- نشاطك ما انتش قادر صلي بقصار السور وتلزم نفسك بهذا ليه لأن النفس من خصائصها التفلت أنها تتفلت ليه في شياطين إنس وشياطين جن وفي النفس الأمارة بالسوء التي تسكنك نفس الأمارة بالسوء لها اتصال مباشر مع الشيطان يعني إيه؟ ي- يتعاونون جميعا على إهلاكك فاعجب لعدو يسكنك ولا يفارقك ومع ذلك يغفل المرء عنه فعندنا دول كلهم أعداء ينتظرونك دائما على قارعة الطريق الأولاني جاي ينهشك فلت منه الثاني لسه منتظر وهذا الذي أراد أن ينهشك على طول يسرع وعلى قارع على مسافة من ال- الطريق أو على مرحلة ينتظرك بوجه آخر فقلما ينجو المرء لابد أن يخدش لابد أن يخدش ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا أي بني آدم داخل معركة وفاكر نفسه يطلع سليم لا هيتخدش ولا يتجرح ولا الكلام ده فهو إنسان عاجز أحمق لأن من طبيعة الحروب و- والأسلحة لما تستقب بعضها والكلام ده إنسان إذا نجا خدش فأنت في معركة دائمة مع هؤلاء الثلاثة وتحتاج إلى يقظة كاملة يبقى إذا نخرج من هذا مثلا المعتكف بعهد بيننا وبين أنفسنا أن نواصل سير العبادة تحافظ على العدد وممكن تخفف القراءة أو تزود في القراءة لكن لابد من حمل النفس حملا على الالتزام كل واحد وظروفه الخاصة في واحد يتحمل انك تض- يضغط على نفسه يجيب في واحد يضغط على نفسه يسيخ في الارض فكل امرئ في هذه الح- المسألة حجيج نفسه فعصب ال- ال- ال- الخاطرة كلها على أن يترفق المرء بنفسه ويتدرج بها شيئا فشيئا ويعللها بشيء من الباطل حتى يطيب له عيشه فذكر ابن الجوزي رحمه الله آه، أن من أراد التلطف فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا سيرته مع أزواجه هذا أفضل زوج عرفته البشرية لا أحد فوقه مطلقا وكان عنده من حسن الخلق ما يأسر به قلب أزواجه وكان يتلطف بهن وما كان يعاملهن كرسول إنما كزوج مثلا ممكن عائشة تعترض عليه ممكن حفصة تعترض عليه ويمكن عشان خاطر يعني عائشة وحفصة كانوا من حزب واحد هو عائشة وحفصة وصفية وسودة آه، بنت الحارث آه، وسودة بنت زمعة والحزب الثاني أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت حفصة تحطب في هوى عائشة على طول يعني دايما هما الاثنين مع بعض فأكثر زوجتين كنا يعترضن على النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وحفصة وعائشة لا- رضي الله عنها لا سيما في المقام الأول كانت صغيرة وكانت بكرا وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لها لمحبته لأبيها ولأن لأنه قال عليه الصلاة والسلام لعائشة أريت صورتك مرتين يأتي بها جبريل في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فأقول إن يكن من الله يمضيه فإذا تزويج عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة هذا أمر إلهي خلاص كان يحتمل لها وانتم عارفين يعني عائشة وأخبار عائشة وأنا لا أريد أن أستفيض في هذا لكن أريد أن أقول أنه كان حسن الخلق إحنا لما نحب ننقل هذا الكلام إلى حياتنا الواقعية سنستفيد كثيرا وتت- وتنحل كثير من المشاكل مفيش بيت فيه مشكلة إلا والمرأة تجاوزت حدود ربها والرجل تجاوز حدود الله لو احنا التزمنا هتتحل كثير جدا من المشاكل الرجل معه العصمة ديكتاتور يعني لا يسمح للمرأة مطلقا أنها تعترض عليه ولا ولا إلى آخره زي سيرة القرشيين قديما لا يسمح حتى لها بالمراجعة بعض الناس كده ورجل آخر طري إلى درجة يعني كبيرة جدا تفقع طري قوي قوي واخد بالك المرأة تتضجر من الليونة دي مما يعني آه، قابلني في حياتي الدعوية مع الناس والمشاكل الكلام ده أغرب حاجة إن امرأة اشتكت أن زوجها ما ضربها قط طري هي عايزة واحد حمش يعني ايه واحد كده يقف وبتاع وتحس انها في ظل راجل لكن مش كل حاجة حاضر وطلباتك ويا ماما ومش عارف ايه والكلام ده لا في بعض النساء ما يحبوش كده وفي بعض النساء يحبوا الرجل الحازم مع انهم بيكرهوا تصرفاته بس معجبين بيه فاحنا لا عايزين شر ولا عايزين غرب نحن نريد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط لا امرأة ولا خادما ولا أحدا إلا أن تنتهك محارم الله هو ده بس اللي النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده فقط لا غير أما في بخلاف هذا المسألة غير واردة مطلقا يبقى ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح ويخالط النساء ويقبل ويمص اللسان مص اللسان ورد فيه حديث ولكنه حديث ضعيف ولكنه حديث ضعيف لكن معنى هذا الحديث ورد في حديث جابر الذي رواه الشيخان في صحيحيهما لما كان جابر بن عبد الله آه، قافلا من غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان راكب جمل والجمل ده كان جلم- جمل تلم بليد آه، الجماعة كلهم آه، تت- آه، ساروا وسابوه في الخلف وعمال يضرب في الجمل ان الجمل يتحرك ابدا فوصل ان الجمل برك به يعني حتى كان ماشي على مهله كده لا دي ما عادتش موجوده لا برك بيه فعمال يضرب فيه ضربا شديدا عشان يقوم وبعدين الليل ليل وهو لوحده في الضلمه قال حتى سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا جابر قال ما دهاك قلت أعيا جملي تعب قال معك عصا قلت نعم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصا وضرب الجمل ضربة ضربتين ارتدت إليه العافية ركب بقى جامل آه، جابر الجمل بتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم راكب الايه الناقه بتاعته قال جابر فجعل جملي يسبق ناقته اللي هو كحيان اللي كان بارك في الارض من شويه صغيرين لا ارتدت اليه العافيه حتى انه عايز يسبق ناقه قال فاشد خطامه حتى ايه لا يسبق ناقه النبي صلى الله عليه وسلم او دابته وجرى بينهما حوار قال ما اعجلك يا جابر أنت مستعجل ليه اضرب في الجمل وعايز اروح بسرعه والكلام قلت يا رسول الله انا حديث عهد بعرس قال بمن تزوجت قال باي من كانت بالمدينه قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك في رواية البخاري قال ما لك وللعذار ولعابها وضبطها بعض أهل العلم ولعابها ولعابها ما لك وللعذارى يعني لماذا تركت البنات الأبكار إلى العذراء ولعابها نسبة إلى اللعب البنت لما تكون صغيرة لسه يعني فرحانة بنفسها والكلام ده فتحب تلعب وتحب تهزر والكلام ده كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام في لعب الناس في الحبشة الحبشة في المسجد يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ايه اخذ بعضاضة الباب وهي حطت دقنها هنا على ايه على آه، يده صلى الله عليه وسلم وقعدت تتفرج في بعض الروايات قالت والله يعني ما كان بي من حاجة لأن أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون لكن أردت أن أعرف منزلتي عنده هل يتضجر منها وكفاية بقى وتصرف معها مثلا تصرف كده ولا برضه إيه هيطول معها النفس وكده في ال- نهاية الحديث ده قال فقدوا قالت فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو يبقى ما لك وللعذارى ولعاب ولعابها لماذا تركت العذارى هم بيلعبوا الكلام ده بيدي للحياة شيء من البهجة لأن أنت لو معاك راجل تاني في البيت بتمل يعني لو الست اللي معاك جد قوي آه، تمل لا لازم ايه لازم يبقى المرأة تمارس بقى الز- آه، أنوثتها مع الراديو تتكلم وتكسر في الكلام وتمطط في الكلام ومش عارف ايه والكلام ده وهو ايه ي- يستملح هذا آه، ما لك وللعذارى ولعابها ده إشارة إلى اللعاب برضه ده في معنى ايه معنى مص اللسان يعني الحديث صحيح من جهة الايه المبنى ضعيف لكن من جهة المعنى يجبره حديث جابر بن عبد الله اللي هو في الصحيحين قال وكان يختار المستحسنات وي- ويستعذب له الماء كان يشرب الماء العذب وده ورد في أكثر من حديث من أشهر هذه الأحاديث ومن أجملها أيضا آه، حديث أنس الذي رواه الشيخان قال كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصار مالا وكان له آه، حديقة آه، اسمها بيرحى وكانت مستقبلة المسجد النبوي وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يدخلها وأن يشرب من ماء طيب فيها ففي يوم من الأيام نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أبو طلحة سمع الآية أو رايح على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحى للمستقبلة المسجد وإنني جعلتها صدقة لله أرجو ذخرها وبرها فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال عليه الصلاة والسلام بخ بخ ذاك مال رابح وفي رواية ذاك مال رايح رايح يعني برضو ايه زي رابح انفقته وراح يعني قبل يعني ذاك مال رابح ولكن اجعلها في بني عمومتك او قال اجعلها في ارحامك آه لو لم يكن آه في الاحتفاظ بهذا البستان إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه كان يدخل فيه ويشرب الماء منه لكان كافيا أن يحتفظ به لكن انفعال الصحابة الحقيقة للقرآن كان فوق ال- فوق المستوى المتصور لأي إنسان سريع الاستجابة أنا ما رأيت مثل الصحابة أبدا في سرعة الاستجابة بآية يخرج من ماله كله بآية اللي يجي هذا الاستقبال نظيف يعني آه، لما تنظر مثلا إلى اليهود لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وتنظر إلى صحابي كأبي الدحداح سمع نفس الآية لكن التعليق على ال- الآية من الطرفين كان بينهما بون أبعد من المشرق والمغرب اليهود قالوا افتقر الله إن الله يطلب منا القرض افتقر رب محمد ليه؟ جهاز الاستقبال سيء عطلان يسمع يفهم غلط لكن أبو الدحداح جهاز الاستقبال عن عنده رائع أول ما نزلت الآية كان كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية دي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقال يا رسول الله الله يطلب منا القرض قال نعم قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي الحائط اللي هو بستان كان فيه 600 نخلة 600 نخلة يعني مليونير لأن العرب كانوا يعيشون على الأسودين على التمر والماء ولا يخلو بيت من التمر أبدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله بعض الناس بيستغرب يقول لك "طب احنا هو لا- ما فيش في بيتنا تمر ولا جعانين ولا يحزنون فازاي يعني آه، جياع اهله بيت لا تمر فيه فهو المقصود الجوع آه، يعني درجات انت لو دخلت البيت و- وجعان عايز تاكل يا جماعه لا- لا- ربع ساعه بس والطبيخ هيطيب والسفره هتنصب والكلام اذا ما كانش فيه التمر مثلا سريعا تاكل لك تمرتين ثلاثه اربعه تسكن به الجوع ستظل جائعا مدة الربع ساعة النصف ساعة لحد ما يضع المائدة فده جوع لحظي نسبي يعني لكنه جوع فأنت تسكنه بالتمر ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع إيه جياع أهله آه، فده 600 نخلة يعني مالية كبيرة جدا قال ما لي عند ربي أن أقاطوع حائطي هذا قال لك الجنة قال إني أشهدك أنني أقرضت ربي حائطي هذا خلاص هو طلع منها بآية سمع الآية طلع من المال ده كله ذهب إلى البستان وقف على الباب لم يدخل لأن البستان ما عادش بتاعه خلاص وقال يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي فقالت المرأة ربح البيع يا أبا الدحداح وخدت عيالها وخرجت فالصحابة كانوا أسرع الناس استجابة ل- لزكاة آه، آه، أنفسهم ولأن الوحي المنزل زكاهم كانوا ينفعلون له ما كانش يسمع الآية وطوح بها خلف ظهره لا وعايز الآية اللي بعديها لا الفضيل بن عياض لما ذهبوا إليه يوما وقالوا يا أبا علي حدثنا لأن الفضيل بن عياض بعد ما حصل الحديث والكلام ده تزهد ورفض أن يعقد مجلس مجلس التحديث فقالوا له يا أبا علي حدثنا قال أنتم مفتونون وهل عملتم بكل ما علمتم حدثني الأعمش قال إذا أخذت اللقمة ورميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع يعني اللقمة المفروض تاخدها توديها ل- لفمك لا ده بيرميها ورا ظهره امتى يشبع بقى يعني عايز يقول ان طلب العلم لا ما له نهاية امتى هتشبع امتى هتعمل يعني امتى تعمل بهذا الذي جمعته فالصحابة كانوا كذلك أبو عبد الرحمن السلمي قال كما رواه ابن جرير وغيره من العلماء بسند صحيح إليه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر آيات حتى يعملوا بهن قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا فأبو طلحة الأنصاري لمجرد أنه مع أنني أرى أنه لو كان احتفظ ببيرحة لكان عذرا له إن النبي صلى الله عليه وسلم بيدخلها برجله ويقول ده مقيل النبي عليه الصلاة والسلام ويستعذب الماء فيها له هي عنده عنده أعذار لكن كانت همته عالية جدا ورجا زخرها قال إني أجعلها صدقة أرجو وبرها, وبرها يا رسول الله فاستعذاب الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب الماء ويشرب الماء البارد ويأخذ الأوفق في المطاعم والمشارب له ولذلك لما عرض عليه الضب قال ليس بأرض قومي لم يأكل الضب برغم أن الصحابة كانوا بياكلوه أنا مرة كنت في السعودية فواحد قال لي أنا جبت ضب من الجبل تحب تشوفه قلت له هو فين قال لي بسلقه قال آه، ماشي هو فتح الحله من هنا والضب بيتنطط من هنا قال قلت له الضب ده بقاله قد ايه قال لي بقاله ساعه ساعه وبيتنطط كما لو كان حيا وبسبب العقد عنده عقد كده ايه زي فقرات فقرات فقرات حتى يعني ال- ال- في العرب لهم كلمه لما يحب يقول كل يعني يشير الى شيء معقد يقول هذا اعقد من ذنب الضب لما تكون في مسألة عويصة ولا حاجة يقوم ايه لأعقد من ذنب الضب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس بأرض قومي لأنه عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط أبدا ولا تكلف يعني أن يلتمس مفقودا ولا رد موجودا إلا أن يكون مما تعافه نفسه عليه الصلاة والسلام كان في بعض ال- اخواننا المشايخ يعني ال- ال- الظراف اللطاف لما ما كانش يعجبه اكل المراه لما تكون طبخه له طبيخ مش ولا بد كده يقول ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط يعني كان يقول انا عايز اعيب بس انا مش قادر لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط وانا اتاسى به يعني فلطيف برضه لطيف يعني حتى لما قال الكلمه برضه ايه برضه يعني كان اختار ال- الاوفق و... فالاختيار الماء البارد والأوفق للجسم من ناحية المطاعم وكان بيأكل لحم الظهر أجود اللحم ما جاور العظم الجماعة اللي ما يعرفوش ياكلوا لحم ها ياكل بقى من اي لحمه وبتاع لا افضل اللحم ما جاور العظم ده كلام العرب والعرب دول كانوا أكيلة يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إيه كان يحب لحم الظهر وكان يحب آه، الذراع أيضا وانتوا عارفين قصة اليهودية لما سألت بيحب إيه قالوا الذراع من حشيها سم القصة المعروفة دي وكان أيضا يحب الحلوى والعسل ودي كلها من المستحسنات يعني ما ضيق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ليس كما يقول أبو يزيد البسطامي يقول تراعنت علي نفسي ذات مرة فحلفت ألا أشرب الماء سنة عايز يأدب نفسه مش هيشرب الماء لمدة سنة طب هو ده هو ده من من الهدي لا يقوم سائل مقام الماء أبدا لو أنت عطشان وشربت أي حاجة عصير ومش عارف إيه الكلام ده تفضل عطشان برضه لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء فهو لما يحب يربي نفسه يقول آه، انا لا اطعم ال- لا ده بقى من التدقيقات انت لما تحب تقراه وتحب تقلده تتعب جدا بخلاف الصحابه رضي الله عنهم حياتهم سهله جدا ومن ال- السهل انك انت آه، تاتسي باي سيره صحابي آه، ب- بدون ما تشعر بمشقه ولا عناء فهو يقول ابن الجوزي عن ان ده كله ايه من الرفق بالنفس ويسمي النفس دائما في آه، خواطره دابة يقول يعني الدابة ينبغي أن تترفق بها حتى تصل بها اللي هي النفس والجسم يعني يقول وهذا كله رفق بالناقة في طريق السير فأما من جرد عليها الصوت فإنه يوشك ألا يقطع الطريق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى هذا حديث ضعيف لا يصح من كل طرقه آه، لكن المعنى بتاعه هو الذي أراده ابن الجوزي المنبت بقى إيه؟ رجل كان يسير مع رفقة هم ساروا وهو تعطل فحب ان هو ايه يقطع المراحل التي تاخر فيها فمسك الايه العصايه وقعد يضرب الايه يضرب الناقه ضربا مبرعا مبرحا يعني فماتت منه الناقه فلا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع يعني هو ما لما لا مش ما مشيش وفي نفس الوقت كان راكب بقى ايه بقى موت رجل يعني ماشي على بقى رجله والكلام ده ادي معنى ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى ده بسبب ايه انه جرد عليها السياط قال واعلم انه ينبغي للعاقل ان يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره الكلام ده كلام مهم ومثل لذلك بشيئين قال يعني يريد ان يقول انك انت لما تفكر بعقلك عقلك بيقفز الظاهر الى الباطن فانت لو مشيت معاه سيتكدر عليك عيشك وضرب مثلين قال فان فكر المتيقظ اللي هو عقله شغال آه، يسبق لو لو لو, لو فكره العاقل ده يسبق قبل مباشره المراه إلى أنها اعتناق جسد يحتوي على قذارة ما هو الحور الطين ها اللي هم بتوع الدنيا في الآخرة الحور العين وهنا حور الطين ماشي لأنهم مخلوقين من إيه من طين عشان بس ما يفهمونيش غلط يفكروا أنا طين يعني طين مطين يعني والكلام ده لا أنا ما أقصدش كده أقصد حور الطين اللي هو إيه اللي هم خلقنا من طين لما لو أنت بقى هتخلي العقل يسبق طب ما ال- ال- ال- هذا البدن المشتهى ما هو انت لو دخلت جوه وغطست في الامعاء والمش عارف ايه الكلام ده ستولي الادبار فانت لو قعدت تفكر بالطريقه ديت والكلام ده لن تصفو لك حياه واخد بالك فيوم ايه يغالط نفسه مش واخد باله خلاص هو ده معنى كلام ابن الجوزي وقبل بلع اللقمه الى انها متقلبه في الريق لو اخرجها اللسان لفظها يعني انت مثلا لو لما تاكل ممكن تفضل تمضغ في اللقمه عشر دقايق تعرف برغم ان الفم فمك وانت اللي بتاكل انت اللي بتمضغ مش حد تاني بيمضغ لك ويبقى قرف تحس بقرف لكن مثلا آه، الكلام ده آه، ترى عكسه وطبعا ده بسبب الحب الشديد ترى ان الام هي الوحيده المؤهله انها تاخد اللقمه من فم الولد الصغير الصغير لو الولد كبر شويه الام تقرف منه ولذلك الولد الصغير يستملح ان تقبله من فمه لكن لو كبر وقاله شنبات ايه العك ده ها ممكن يتهم بقى بالشذوذ ولا يتهم باي حاجه والكلام ده. مش مستملح فاللقمه انت مجرد ما تحس انها نعمت في بقك لازم تبلعها فورا ما تعرفش تقعد تشتر بقى و... ها والكلام ده وتجتر يعني اللقمه والكلام ده فهو عايز يقول يعني انت لو فكرت في اللقمه التي اختلطت بريقك وقعدت تهرس فيها بدروسك ومش عارف ايه الكلام ده لو فكرت بس التفكير ده وخليت العقل يسبق هت... هترجعها على طول مش هتقدر تبلعها يقول ولو فكر في قرب الموت وما يجري عليه بعده لبغض عاجل لذته فلا بد من مغالطة تجري لينتفع الإنسان بعيشه يعني لو قيل أنت تموت غدا لو افترضنا أن هذا صحيح أنت تموت غدا تذبل كل شهواتك ما تلاقيش لك نفس تعمل إطلاقا أي حاجة ومش ضروري يعني انت خلي واحد قريب لك يموت بتغيب لك يوم يومين ثلاثه مش عارف تاكل عارف تشرب ولا الكلام ده وليكش نفس لاي حاجه وكان عندك طموح انك تروح تعمل الصفقه الفلانيه وتبني المصنع الفلاني تبص تلاقي اي حد يكلمك يقول لك مش عايز اتكلم ما عنديش دماغ اتكلم ليه؟ لان فكره لا زال في الموت فلا بد من مغالطه تجري للنفس حتى يتهنى المرء بعيشه كما قال لبيد كما قلت لبيد آه، هو ابن ربيعه آه، احد الصحابه يقول فأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل يعني بيقول لك اكذب على نفسك اكذب على روحك ومهد لنفسك وطول الأجل ليه لأن الصدق إذا صدقت معها هذا يزري بالأمل ولولا الأمل لبطل العمل اشوف الانسان بيقول- بيتكلم انا بكره هعمل وبعد بكره هعمل. ان شاء الله السنه الجايه انا عايز المسرح يكون خلصان لان السنه اللي بعديها هعمل اللي مش عارف ايه وهو هيموت بعد خمس دقائق. يعني في رجل آه، من احد آه، دول الخليج كان اخد آه، مكان في موقع رائع جدا وعلى شارع الهرم وكان عايز يعمل زي حاجه فندق وحمامات سباحه وبتاع الكلام ده طلعوا بالقواعد والراجل واقف عمال يقول آه، ده نعمل هنا كذا ونعمل هنا كذا ودي نعمل لها الرخام الفلاني مش عارف ايه وهو بيتكلم مات طب ساكت الكلام ده من 15 سنه لا زال الحديد كما هو ما عمل بقى مفيش حد كمل حاجه وهذا الرجل اشترى هذا هذه القطعه اللي هي بتطل على شارع الهرم مباشره اشتراها بملايين الجنيهات انذاك فالإنسان بيتكلم في سنوات قادمة وخلاص هو إيه سيموت الآن فلولا إن الواحد يقول لك ده شباب الشباب لسه قدامه فرصة لحد ما يموت ها لسه ممكن عمره يطول أو يؤمل نفسه أن يعيش كل ده اللي بيخلي العيش له قيمة وله طعم وكل حاجة في الدنيا بيبقى لها عنده طعم فيقول آه، لبيد ان الانسان اذا حدث نفسه يستعمل الكذب عليها لان الصدق يجري بالامل وقال البستي اللي هو آه، ابو الفتح البستي علي بن محمد يقول طبعا البستي نسبه الى مدينه بست واذا كان علي بن محمد البستي من اشهر الشعراء حتى اذا قيل البستي قال البستي في الشعر يفهم انه ابو الفتح كذلك في المحدثين ابن حبان من بست ابن حبان البستي وبعض اهل البدع لما لما كان عايز يصحح بعض الاسانيد وعارف ان العامة ما يفهموش يعني الكلام ده قال كيف يكون هذا الرجل مجهولا وقد وثقه البستي ما رضاش يقول ابن حبان ليه لانه لو قال ابن حبان هيقولوا له متساهل لكن يقول البستي حلنا على ما تعرفه اعرفه انت بقى كراجل مش متخصص فيقوم يتصور القارئ ان البستي ده عالم كبير مش هو ابن حبان المتساهل مثلا في التوثيق فيقوم ينسبه الى بلده فالبستي في الشعراء ابو الفتح مشهور معروف يقول افد طبعك المكدود بالهم راحة تجم وعلله بشيء من المزح ما تبقاش جد على طول إنما ممكن تستخدم المزح أحيانا ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح شوف الملح انت ممكن تعمل حل الطبيخ قد كده حطيت فيها كم كيلو بطاطس وكم كيلو طماطم وكم كيلو كوسه ها حطيت فيه ملح قد ايه حطيت كم كيلو ملح لا يبقى ايه اللي بتحط قليل من الملح على هذا الايه على هذا الطبيخ الكثير يعني فعايز يقول لك ال- ال- اعطي شيئا شيئا من المزح لخاطرك المكدود زي ما بتحط الملح على الايه على الطعام وقال ابو علي ابن الشبلي وهذا يعني كما قلت لكم كان احد المجيدين وله شعر رقيق وانا نفسي الحقيقه يا اخواننا يقراوا في الشعر اخواننا استيكه ميح في قراءه الشعر حتى لما تقول له اقرا شعر ما يعرفش يقرا صح وطبعا ال- حتى الشافعي يقول من تعلم الشعر رق طبعه طبعك يرق طبعك يرق تحس انك انت انسان رقيق ليه عندك ابيات وبتقولها وبدل ما تقعد تلت وتعجن كتير ممكن تقول جمله واحده بيت من الشعر وخلاص يخلص لك المساله فانا اوصي يعني اخواننا ان هم ايه يعني يقراوا في ال- الاشعار لا سيما الأش- الشعراء المجيدين كابي تمام والبحتري ابو عباده والمتنبي و... وحتى لو نزل تحت شويه وخد مثلا محمود سامي البارودي باشا هذا الرجل محمود سامي البارودي باشا ده آه، هو مجدد شباب الشعر العربي الحديث وهو متنبي العصر الحديث وهو استاذ احمد شوقي واستاذ آه، حافظ ابراهيم و... ورجل ما شاء الله الديوان الشعري بتاعه اربع مجلدات رائع رائع والمعجم اللغوي عنده واسع جدا وله اشياء ينحتها نحتا او بياخد ممن سبقه لكن برضه له حاجات كده ينحتها نحتا مما يدل على انه آه، شاعر مطبوع مش متكلف يعني فابو علي بن الشبل ده شاعر مطبوع يعني ايه الشعر ايه عنده زي الميه ما تحسش كده ان انه واقف كده و- وانت تعبان من الشعر بتاعه لا يقول واذا هممت فناجي نفسك بالمنى اذا حبيت تعمل حاجه يعني ناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عدات هو مش ربنا عز وجل وعدنا انه من عمل صالحا دخل الجنه قال لك خيرات الجنان اصلا عداد فانت اذا هممت بامر فناجي نفسك بالمنى وعدا اوعد نفسك انك انت هتوصل ان شاء الله تبقى كويس وهتنجح وكده واجعل رجاءك دون يأسك جنة الجنة اللي هي الوقاية يعني اجعل رجاءك وقاية تحول بينك وبين اليأس واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات ما يبقاش حياتك كلها هم لا لما تجعل ال- الرجاء آه، بينك آه، آه، وبين اليأس ال- ال- الوقت بيعدي الدنيا بتمشي يعني واستر عن الجلساء بثك إنما جلساؤك الحساد والشمات لا سيما إذا أردت خيرا لو انت مثلا عايز تقترح على واحد تقول له والله انا ايه عايز ابيع الارض بتاعتي دي واعملها صدقه المساكين صدقه المساكين ليه والله ده ما يستاهل دول كلهم نصابين وكلهم بيشحتوا وكلهم مش عارفين الكلام ده وبعدين ولادك يا اخي ي- ي- يعني يحول بينك وبين ان تفعل خيرا لا اذا اردت خيرا افعل ولا تستشر احدا طالما انه خير ليه لان جلساؤك الذين يعرفون با- باطنك ويعرفون ظاهرك يعرفون كل شيء عنك هم الشمات والحساد ودع التوقع للحوادث انه للحي من قبل الممات ممات يعني احنا عندنا في المثل يقول لك ايه وقوع الهم ولا انتظار يعني مثلا ال ال ال من الحاجات اللي انا قراتها عن السجون والمساجين المحكوم عليهم بالاعدام والكلام ده آه، احد الاطباء اللي هم اطباء السجن رصد الظاهره الاتيه قال لك بيبقى واحد هيتحكم عليه بالاعدام مالوش نفس ياكل ويخس ويخس ويخس اول ما ياخد حكم بالاعدام يفحل ليه؟ اه ده هيعمل ايه يعني؟ كل بقى لكن هو ايه؟ قبل الإعدام يا ترى إعدام ولا هطلع براءة ولا مؤبد ولا الكلام ده مشغول مش عارف هي إيه- إلى أين مصيره لما عرف أن مصيره إلى المشنقة استراح وخلاص بدأ يعلل نفسه بأن يعني خلاص الحياة وبتاع والكلام أو زي الابن اللي بيتوه مثلا من أبيه يقعد يلف عليه اياما طويله يروح المستشفيات واقسم الشرطه مش عارف ايه انت عارف الاهون على الاب ده يكون الواد ده مات ودفنه اهون عليه من العذاب الاليم يا ترى عربيه كلته يا ترى الرفات بتاعته راحت فين يا ترى حد خطفه وباعه قطع غيار مثلا زي ما بيحصل دلوقتي ياخدوا يبنجوه وياخدوا الكليه والكليه بتاعته والكبد وياخدوا القرنيه وياخدوا مش عارف ايه زي ما حصل في امريكا و- والكلام ده يقعد يقول طب يا ترى حد خطفه وعايز فديه يا ترى مش عارف ايه ال- ال- العماله ايه رايح جاي لا هو لو كان دفنه صح ممد ومؤلم والكلام ده بس استراح دفن هنعمل ايه في الموت؟ لا حيلة لأحد أبدا أمام الموت خلاص الإنسان بيعلم نفسه خلاص فهو يقول يعني ودع التوقع للحوادث أنت, أنت ليه بتقول هيحصل شر يعني كان في واحد من إخواننا رحمة الله عليه آه، مات من حوالي 17-18 سنة وكان في ذلك الوقت رأس ماله 250 ألف جنيه طبعا 250 ألف جنيه من 17 سنة يعني إيه النهاردة يساوي مثلا 3-4 مليون ولا 5 مليون آه، كان راكباه فكرة انه هيمرض وهيدخل مستشفى استثماري والفلوس ده هتخلص في خلال شهرين ال 250 ألف على أساس المستشفيات الاستثمارية فندقة يعني كل شوية ممرضة داخلة تحط لك البتاع الترمومتر ال- تحت لسانك خلاص وواحدة تيجي تشد لك الملاية واحدة تانية تيجي تحط ايدها على عورتك انت مش عارف بتعمل ايه ولا واحدة تالتة تيجي مش عارف انت ايه النهارده الاطباء جم ومش عارف ايه بتاع يوم المريض يشعر ان في عناية فائقة ده داخل عليه وده خارج عليه والدكتور ده داخل عليه وخارج عليه ما يعملوش حاجة خلاص بس انا خلاص عرفت ان في اهتمام والكلام لما تروح اي مستشفى حكومي بتتلقح زي السرير اللي انت عليه لا حد بيسال فيك ولا بتاع فتقوم تحس بالايه تحس بالفرق فيهون عليك دفع المال فهي الحقيقه فندقه اكثر منها طب يعني في بعض المستشفيات طبعا مش في كلها يعني فقال انا لو مرضت وتوقع ان يمرض بمرض معين هو اللي اختار المرض بتاعه كمان ومرض عضال وقال في الفلوس هتخلص في خلال شهرين طب لو خلصت الفلوس هروح فين وقعد عايش على هذا الوهم انا همرض والفلوس مش عارف ايه وهحتاج وهبيع اللي ورايا واللي قدامي وازيد عيالي فقراء والكلام ده. طب يا اخي ممكن تنجو ممكن ما يجيلكش اقتصادي خالص لكن هو ايه كما قلت لكم توقع شيئا من الشر وبنى تصوره تصوره عليه ال ال ال ال ابو علي بيقول ايه ودع التوقع للحوادث انه للحي من قبل الممات مماته فالهم ليس له ثبات مثلما في أهله ما للسرور ثبات يعني الهم مش هيمشي على طول تبقى مهموم طول عمرك لا هيروح الهم ويجي السرور والسرور برضه هيروح ويجيلك الهم وهكذا لا ده دايم ولا ده دايم يقول لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته عمال يغالط نفسه يعني احنا مثلا لما بيموت لنا حبيب انت على طول عشان تصبر نفسك تقول ايه انا هعتبر انه مسافر سافر بره وهيغيب له سنتين وهكلمه في التليفون بعد بكره او هو هيكلمني الشهر الجاي وانت اللي دافع بايدك لكن انت اللي اخترعت القصه انه مسافر بره وانه مش عارف ايه الكلام ده ثم رضيت بها يعني أنت رضيت بها لو إن كثير من الناس سواء كانوا رجالا أو نساء استعملوا المغالطة لهنأوا بالعيش لكن آه، عقولهم دائما متيقظة بالذات فيما يتعلق بالهم والخناقات والكلام وقال أيضا بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاء النار تحفظ بالوعاء فاليأف فباليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لها طول الرجاء طول الرجاء الانسان بيركن الى الدعاء يبقى لا ده ولا ده يعني لا تقتلها باليأس الممد ولا تمد لها حبل الرجاء ليه لان النفس كل ما تديلها تاخد و- وطبعا آه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ابن ادم وديا من ذهب قال له انا اثنين ولو نوى اثنين لو قال له عيني ثلاثة ولا يملأ على ابن آدم إلا تراب وتاب الله على من تاب فالنفس لا تشبع مطلقا أشوف ال- ال- ال- الشاعر يقول والنفس كالطفل البصيري إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم عايز تفطم الولد ابن ثلاث شهور هيتفطم عايز تفطمه ابن خمس سنين هي برضه هيفضل يرضى انا شفت ولد زمان وانا صغير كده كان سنه خمس سنين يمشي على امه في الجرن ارضع يام ولد كده وامه كان الولد الوحيد على شويه بنات والكلام ده وكانت بتحبه جدا حب مرضي فصعبان عليها ما يرضعش ففضل يرضع لحد خمس سنين واخد بالك ومن ابلغ بيت قالته العرب والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنع عايز تديلها مش هتقول لا عايز تحجمها برضه مش هتقول لك لا يعني شوف سفيان الثوري كان يقول من استطاع أن يأكل الخبز بالملح لم يستعبده أحد شوف الجواهر بتاع العلماء لأن الملح موجود انت لن تعلم انك انت تجيب كيس ملح تعيش عليه ثلاث شهور اربع شهور مع رغيفين عيش تاكل رغيف بيه حصوية ملح اذا قدرت ان تصبر على هذا على خشن المطعم لا احد يستعبدك ابدا لان كثير من العباد الذين يستعبدون يستعبد عشان ايه لبطنه وفرجه هو ده اللي مضيع الناس عايز ياكل اكل كويس عايز يسكن في حي راقي عايز يلبس لبس كويس عايز يجيب عربيه فخمه عايز يجيب الكلام ده فبالتالي لازم يطاطل ده ولازم يطاطل ده ويا بخت إن- اللي قد ان السبت يلاقي الحد ومش عارف ايه والكلام ده ويبتدي برضه ايه يغالط نفسه في المساله دي وينزل كرامته الارض عشان ايه؟ لاجل ان يتمتع انما الناس الاعزه يسف التراب يسف ورق الشجر ولا يستعبده احد فالنفس لو جبتها للاخر خالص هتيجي معاك لو مدت لها على الاخر برضه هتيجي معاك فهو يقول فباليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لها طول الرجاء وعدها في شدائدها رخاء وذكرها الشدائد في الرخاء عشان لا تركب انت دلوقتي بقيت كويس ومعاك فلوس والكلام ده وتلك الايام نداولها بين الناس بكره تفلس بجرة قلم من وزير ناس يطلعوا السماء وناس ينزلوا الارض يعني مثلا انفلونزا الطيور لما حصل قصه انفلونزا الطيور دي الثروه الداجنه دي هي الثروه الحقيقيه عند اهل الريف شغلتهم يربوا فراخ وبط ووز وهو ده راس المال عندهم معذور يروح يبيع فرختين يبيع آه، بتاعتين وزتين بطتين الكلام ده وسلك نفسه لما طلع بقى التهويل الرهيب الشديد الناس كانوا بيرموا ال- الثروه الداجنه واحده بتستفتيني يعني من البلد وشعر بعودة ذنب لمت تقريبا الفراخ بتاعتها في شوال كبير وقامت قافله عليهم ورميها في البحر فعندها عودة ذنب بقى ان الايه الفراخ دي ماتت غرقة ها ماتت غرقة فبقى ايه صعبان عليها طب م- دي اللي ربت وتعبت والكلام ده ازاي هان عليها انها تعمل كده اصحاب مزارع كانوا بيفتحوا البوابات ويطردوا ال- الفراخ والبتاع والكلام ده يقول لك اللي عايز ياخد واحد مع عربيه جنبه قاعد عند المستشفى العام هنا وبتاع فراخ الفرخه ب 2 جنيه اللي عايز الفرخه ب 2 جنيه والناس مش راضيه تاخد في ناس سقطت من حالق وناس ارتفعت ممنوع استيراد الحاجه الفلانيه طب ده انا عايش عليها وكل تجاراتي عليها خلاص اتقفلت يا وحش راحت عليه افتقر نزل للارض كان عنده ملايين نزل للارض فمفيش حاجه دائما ال- ال- الانسان يركن اليها في الشده اذكرها بالرخاء لتحمد الله وفي الرخاء اذكرها بالشده لتدعو الله عز وجل ان يكشف عنها او انه لا يبتليها اما انه شاكر واما انه صابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير لذلك يقول وعدها في شدائدها رخاء وذكرها الشدائد في الرخاء يعد صلاحها هذا وهذا وبالتركيب منفعة الدواء الصيدلي مثلا لما انت بتروح له يقوم يركب لك حاجة على حاجة كل الأدوية دي عبارة عن مركبات فلما تركب حاجة على حاجة يطلع الدواء الذي الذي إذا وجهته إلى عين الداء آه، ارتفع بإذن الله تعالى وقد كان عموم السلف يخضبون الشيب لئلا يرى الإنسان منهم ما يكره وإن كان الخضاب لا يعدم النفس علمها بذلك ولكنه نوع مخادعة كان عقبة بن عامر رضي الله عنه يخضب بالسواد كانت لحيته بيضة يخضب بالسواد بعد ثلاثة أيام تلاقي منبت الشعر أبيض كلها سودة ما عدا الايه السطر كده اللي- الش- اللي بتاع. فيعني آه، كان يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها ليه هتطلع بيضة زي ما هي فالشيب حتى كما قال انس بن مالك يعني لما ذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم وانه لم يشب النبي عليه الصلاه والسلام بل كل الشعر الابيض في لحيته كان 17 شعر ازاي عدهم بقى شغل النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته كل حاجه يعني جابر بن سمره قال خرجت في ليلة قمراء إضحيان إضحيان على الأمر 14 فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أنظر إليه مرة وإلى البدر مرة فوالله لكان في عيني أحلى من البدر لما يطلع بقى عشان يعمل مقارنة بين وش النبي وجه النبي صلى الله عليه وسلم والبدر هو طلع عشان يرضي عاطفة عنده واخد بالك فأنس بن مالك عد عدد الشعرات الموجودة 17 شعرة ف والنبي صلى الله عليه وسلم ما خضبهاش فجرى ذكر الخضاب قال انس اولستم تكرهونه على اساس ان الشيب هذا يذكر بالايه بالرحيل وكبر السن حتى ان من العلماء من فسر قوله تعالى وجاءكم النذير قال الشيب فالشيب ده علامه على آه، فتره زمنيه من العمر خلاص يعني وضب الشنطه انت مسافر ومن أجود من وجدته تكلم في مسألة الشيب آه، آه، علي بن جبلة علي بن جبلة له آه، أبيات جميلة مثل الشيب مع صاحبه كأنه ضيف وجاء خبط على الباب وقال له أنا عايز أقعد عندك قال له إيه اللي جابك أنا مش عايزك ولا عايز أشوفك أنت غلطت في العنوان قال له لا يا حبيبي ما غلطتش ولا يحزنون ده انا عارفك كويس جدا وحافظ عنوانك كويس جدا وانا نازل غصب عنك وقام نازل من على الركوبه وقاعد له في الايه؟ وقاعد له في الدار. ده الفكره اللي علي بن جبل ايه؟ صاغها في الثلاث ابيات الجميله الاتيه. قال: القى عصاه وارخى من عمامته وقال ضيف فقلت الشيب قال اجل فقلت له أخطأت دار الحي قال ولم لولم يعني لك الأربعون التم سنك أربعين سنة مش عايز أجي ضيف عليك أربعين سنة اللي هو مبدأ الكهولة بعد كده يبتدي إيه شمس حياتي تميل إلى الغروب يروح للشيخوخة والكلام ده قلت أخطأت دار الحي قال ولم لك الأربعون التم ثم نزل فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقي بجبل لما الشيب جاء في مفرقه كأنه شايل جبل على رأسه ليه لأن هذا يذكره بقرب بقرب رحيله فبيقول يعني احنا بنخضب الشيب ما ده نوع من مغالطة النفس عشان الحياة تمشي وانا عارف ان انا اخضب وكل ما الخضاب يبهت وهيرجع بقى للبياض يقوم ايه يخضب مرة أخرى فهذا نوع مغالطة أو مخادعة للنفس قال وما زالت النفوس ترى الظاهرة وإنما الفكر والعقل مع الغائب زي ما قلت لك اهو العقل لما ي- ي- يتيقظ لا تصفو لك حياة واحنا عندنا في المثل يقول لك ال- ال- العيش اللي اللي تفتش فيه ما تاكلوش لكن لازم تظبط ابلع لقمه ورا لقمه وخلص لكن هتقعد بقى تفتحه هتلاقي مسامير تلاقي دباره مثلا هتلاقي اي حاجة بحيث انك انت ممكن تقرف يحصل لك نوع من الاشمئزاز ما تعرفش ايه ما تعرفش تاكل يبقى ده برضو ايضا هو نوع من مغالطة النفس والحديث بقية ان شاء الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى